ما كانش حد عارف إيه ال إيه اللي بيحصل.
هو أنا طبعًا يعني أنا وقت الحادثة عرفت إن أنا رجلي الشمال ما بقتش موجودة.
بعد الحادث اللي وقتها آمم، كان علاقتي إنه أوكي هلأ لازم أعيش.
من الأشياء اللي قليل بتخطر في بالنا هي قدرتنا على القيام ببعض الأشياء اللي كتير منا ماخدها مسلمات يعني مثل إن نقدر نحكي نقدر نوقف نقدر نتحرك نقدر نمشي نقدر نتسكر لكن السؤال إيش ممكن يحصل لما نفقد هاي الأمور اللي عن جد ما بتكون في بالنا بهاي الحلقة من برنامج جسدي بنستكشف قصص ثلاث شخصيات بحدثونا ضيوفنا فيها كيف أعادوا بناء علاقتهم بجسدهم بعد مرض أو حادث أدى لفقد في قدرتهم مؤقت أو دائم بس الأكيد إنه تغيرت حياتهم كتير من بعدها
كل خلية بجسمي كانت ترجف حاسه ان انا عايزه اخرج من جسمي تجارب وحكايات عن الجسد والذات وما بينهما هنا شبكة Kerning Cultures تستمعون لبرنامج جسدي
هو كان السؤال بالنسبة لي هو أنا مهتمة أكمل في الحياة بالشكل ده ولا مش هينفع نكمل علشان يعني ما هو برضو كان في سؤال هو أنا هعيش إزاي وده كان سؤال ساعتها ملهوش إجابة خالص أنت مش عارفة أي حاجة أنت بس قاعدة في مستشفى آم، اتعمل لك آه، إسعافات أولية وبت- و- وكل كل أسبوع أو كل أسبوعين هيبقى فيه عملية أنا قعدت شهرين في المستشفى
كثير ممكن نفقد الإدراك والوعي باللي يحصل ويصير مع الصدمات فممكن ما نعي إيش يصير معنا لكن رندا كانت واعية باللي يحصل من أول لحظة في الحادثة اللي حصلت لها انا حصلت لي حادثه بتر في الرجل الشمال من آه، ترام مصر الجديده آه، كان عندي سني وقتها 24 سنه حتى كان انا فاكره ان كان كنت انا أنا تحت الترام و- وبحاول اخرج وكان في طالب من كليه الطب بيقول لي ما تقلقيش هي رجليكي بس اتكسرت وبتاع فبقول له لا هي ما اتكسرتش انا انا عارفه إيه اللي حصل حتى هو يعني كان منهار وبيعيط جدا وبيقول لي انا ما تقلقيش هي بس اتكسرت و... وهتخرجي دلوقتي ومش عارفه ايه فقلت له لا انا عارفه ان هي ما اتكسرتش في مرحله صدمه كده في الاول و... وفي مرحله ارتباك شديد بعدها اللي هو انت مش عارفه هتعملي ايه وبعدين بقى في مرحله ان انت بتحاولي تفهمي الوضع وبتراقبي جسمك كويس علشان تقدري تتجاوزي الحاجات
ندى شابة عمرها 29 سنة تحكينا عن معاناتها مع مرض وقتها ما كان في غير 400 حالة مشخصة في العالم ومن أكبر تحديات المرض تخفي أعراضه الأولية لأنه يأثر على تصرفات الشخص فظاهريا ممكن تفهم كمشكلة نفسية لكن سببها الضغط الحاصل من الالتهاب اللي يؤدي لاندفاعية عالية فأنا فاكرة مثلا أم، من ذاكرتي أنا إنه كنت في الأوضة قبل ما أنام وح- وكنت بسمع إنه حد في المكيف عمال يتكلم معايا وكنت بتكلم مع المكيف وكنت متضايقة قوي إنه في حد عمال يتكلم معايا ومش حاسة إن أنا مش ناقصة مش عايزة أتكلم مع حد أم كنت خارجة مع ماما دي حاجة أفتكرها وكنا واقفين في Baskin Robbins عشان نطلب ايس كريم ف كان في ولد عمال يجري وكنت انا فاكره الاحساس انه انا حاسه الولد ده منرفزني قوي وبعدين لما جه وقف جنبي مسكته من من ورا من ورا ال- البلوزه بتاعته ورفعته ونزلته بدون ما اعمل اي صوت فكان يعني رعب كان في مراحل ان انا ما بتكلمش خالص ممكن اعدي باليومين او ثلاث ايام بدون اي كلام بعدين فجاه اتكلم يسالوني في ايه ما فيش حاجه كانوا بيحسبوا ان انا عماله مثلا أم، بعمل موقف او كده ما كانوش عارفين انه انه في حاجه أم وبعدين شويه بشويه بدات انه ما ما اتكلمش خالص او ما اكلش او حتى مثلا احاول اكل ما بفتحش بقي هو التهاب في المخ نوع من التهاب في المخ ممكن أقول اسمه بالإنجليزي أم اسمه الطبي هو anti NMDA receptor encephalitis آه، هو autoimmune disease يعني ال- الجسم نفسه بيعتدي على ال- على الجسم نفسه فالمخ بيبدا يلتهب فالحتة المخ اللي بتلتهب بتاثر مثلا في الذاكره بتاثر في ال- آم، الواحد يعمل حاجات بدون ما يفكر او بدون تقييم للحاجه اللي هيعملها الفتره بدات في 2011 في ابريل ده ال- ده الوقت اللي دخلت في مستشفى بس انا مش فاكره اي حاجه منه وكان لازم اتنوم عشان كان ال- ال- التشنجات كانت متواصله والضغط كان عالي ودقات القلب كانت عاليه والحراره فكان لازم اتنوم عشان عشان افضل عايشه يعني صاحيه بس مش واعيه
وأندريا تذكر تفاصيل حالها بشكل كامل كذلك وقت حادثها بوقت الحادث ما ما غبت عن الوعي فبتذكر الحادث كليا تماما وثالث يوم ال- الإجازة صار صار الحادث وكان الحادث من سبب انه انا لساتني كنت عم اتعلم ال ski وبنفس الوقت كان الثلج شوي آم، خاطر بهاليوم لان آم، داب ورجع فرز فعشية وقت اللي كنت عم عم اعمل ski أم، عملت حادث وفتت بحيط ثلج وكان هيدا الحيط آه، يعني آه، انقلبت وقت اللي فتت بالحيط قلب جسمي وقعت على ميلتي ال- اليمين بتذكر انه كان جسمي كتير ضعيف كان نفسي كتير ضعيف لان آم، آه، آه، كان في ثقب بالرئة آم، كسرت ضلع و- والضلع فات على الرئة ف... فيعني ما كان عم بقدر حتى أحكي بشكل واضح كان كتير ضعيف نفسي آه، فكنت على الأكسجين آه، و... وكنت قاعدة يعني بالمستشفى وهيدا الضعف اللي حسيت بجسمي كان أول مرة بحس بهيك ضعف فاندهشت صراحة آه، لأن بلشت حس إنه okay آه، ه- هيدي العلاقة صارت شيء تماما جديدة آه، ماني كنت رح أعرف شو رح يصير بجسمي إذا رح صح تماما آه، كان قالوا لي أوكي لازم لك آه، كم عملية بس آه، هن فتت مريت بالآخر بخمس عمليات هلأ صاروا ستة وبعد عندي لسه وحدة ممكن نربط قيمتنا بذاتنا بمدى قدرة أجسادنا بمدى قدرتنا على القيام بالأهداف اللي في ودنا عملها انا اتفاجئت ان انا دلوقتي بعد ما عملت حادثه مش هقدر اجري ولا اتنطط زي ما كنت الاول يعني انا كنت ممكن بشتغل آه، شغلتين وثلاثه واللي هو بتحرك واركب مواصلات عامه واجري في الشارع واجري ورا الاتوبيس ومش عارفه عاوزه الحق ايه واروح واجي و و و ويبقى عندك اكتر من كذا ميعاد في نفس اليوم ودلوقتي ده ما بقاش متاح خلاص ما بقاش موجود مش تقدري تعملي كده اصلا في ال- في البدايه كان الدنيا صعبه قوي بالنسبه انا شايفه جسمي ازاي وساعات كتير كان ممكن احط ايدي على مكان آه، الخياطات والحاجات واقول ايه ده هو طب ده الشكل ده هيفضل طول الوقت آه طب انا طب انا ممكن ازاي اعجب ناس تانية او اعجب رجاله تانيين او آه، هم يشوفوا ده ازاي هو انا هينفع اوري رجلي دي لحد فكان في اسئله كتير من النوع ده انا كان عندي 24 سنه وقتها وكنت لسه متخرجه من الجامعه بقالي ثلاث سنين ف... فكان في ده ده عز سن النشاط ف... فان ان ده كله يقف فجاه ده شويه ممكن يكون آه، معقد جدا لحد لسه في بدايه حياته يعني مثلا انا فاكره في اواخر الايام في المستشفى كانوا اهلي اشتروا لي كرسي متحرك وان انت تقعدي في البيت بقى ومش هتتحركي واللي هو دهنوا لي الاوضه وعملوا لي مكتبه وجابوا لي كتب وفرشوا لي سجاده جديده في الارض السجاده دي اصلا انت فاهمه واللي هو انت بقى هتقعدي في البيت خلاص مش هتتنططي زي ما كنتي الاول فانا آه، اللي, اللي, اللي خرجني من ال- الفخ ده ان انا قررت اني لا انا هرجع شغلي تاني
مع مرض ندى اللي استمر لسنة هي مو بس فقدت بعض وظائف جسمها هي كمان فقدت سنة من عمرها ما تذكرها إطلاقاً احيانا بتحصل مواقف وانا مش عارفه هي حصلت ولا لا فكان أ- اكنه أح... اكني قاعده في خيال او قاعده في فيلم ذاكره انها انها هي مش مش ان انا لسه بجمع للنهارده حاجات حصلت احساس آه، أك- اكني اكني م- مش مش مش عارفه انا مين يعني ح- جزء من نفسي انا مش عارفه مش قادره افتكره يعني الطريقة الوحيدة اللي أنا ممكن أجيب إني أكون أم- أم، أتعامل معاها إني أقول لنفسي إنه جسدي مثلا أم، آه، عمره مثلا تسعة وعشرين أنا عمري تمانية وعشرين بالطريقة اللي أنا كنت يعني بتعامل معاها يعني يعني واتساب أعتقد بدأت في آخر 2011 عشرة يعني أنا ما كنتش عارفة إيه واتساب يعني ما مش مستوعبة مش قادرة أتذكر إنه كان في واتساب قبل ما لحد دلوقتي بجمع حاجات يعني دلوقتي أنا طلعت من المستشفى من 2012 وإحنا في 2019 لحد دلوقتي ب- في معلومة بتيجي آه ده حصل مش فاكرة صحيان ولا ال... ولا الدخول في المرض هو دخوله زي طلوعه أم احساس ان انا مش عارفه او عدت عليا سنه بحالها كان غريب قوي عليا أم يعني لدرجة إنه لما كانت سنة لما أدال بقت مشهورة وبعدين أنا بسأل مين أدال؟ إمتى حصل ده؟ فإحساس إنه إنه إنه يعني مش فاكرة أول أيام صحيان فاكرة لما أفت- بدأت افتكر شويه لما كانوا قال- قالوا لهم الد- ال- الممرضات انه يجيبوا قلبيم صور و... وكان احساس جميل قوي ان انا قادره افتكر أم ط- طفوله او او فين الصوره دي اتاخدت او كده كان كان احساس مطمئن
وإذا الذاكرة اللي كنا دائما ما عمرنا تخيلنا إنها ممكن تتأذى أو إنه ممكن نخسرها تغيرت كيف ممكن نتعامل ونتأقلم معها أو إذا حتى أصبحت الذاكرة ذاكرة جسد ذكرى لأطراف منه غير متواجدة الآن في حاجه اسمها الفانتوم لامب الفانتوم لامب ده معناها ان انت بتفضلي يجيلك نوبات آه، مرضيه او ذهنيه سميها زي ما انت عاوزاها هو لسه مش مش لاقي لها تفسير ان انت بتتخيلي ان انت لسه الجزء اللي اللي اخ- اللي اختفى من جسمك ده لسه موجود فانت ممكن احيانا تتعاملي على هذا الاساس يعني انا ساعات ممكن ابقى عاوزه اهرش في كعب رجلي او صباع رجلي الكبير في رجلي اللي مش موجوده وده مؤلم جدا جدا لو ممكن تفضلي يوم بليله انت مش عارفه تركزي في اي حاجه تانية اللي حواليا فاكرين كل الرحلة أنا مش أنا بس فاكرة ال- اللي قبل واللي بعد يا دوبك حتى مش على طول اللي قبل ولا على طول اللي بعد دي عندي أكني نمت فترة طويلة وخلاص بحس إن أنا بجمع حتت مني عمالة أجمع طول الوقت عمالة أجمع أم يعني ب- بشوف من نظرة تانية خالص إنه أكني ببص من نفسي من برا
إذا هي بدل ما كانت ذكريات داخلنا صارت كقصص ومشاعر خارجنا نعرفها من المقربين حولنا يحملوها عنا وهم بيساعدونا نرجع لنفسنا العلاقات مع الناس اللي كانوا حوالي بالمستشفى وبعد ما طلعت من المستشفى وقت رجعت على البيت والناس اللي آه، جربوا يطلعوني من البيت ويهتموا فيه لأن كنت حاسة حالي كأنه آه، ك- خصوصا بالمستشفى كأنه رح انكسر بأي بأي فترة ممكن دغري انكسر لأن حسيت حالي كتير ضعيفة وأخذت آه، يعني اجتهدوا الناس اللي حوالي ب آم، بمساعدتهم إلي كتير
ماما وبابا ربنا يخليهم كانوا بيداوموا الشغل ويرجعوا آه، يداوموا في المستشفى معايا بعدين يتناوبوا مع مع ال- ال- ال- الخدامة معانا في البيت فكانوا طول الوقت معايا أم، هم قالوا لي إنه عشنا سنة مش حاسين بالدنيا مش عارفين إزاي هنعيش مش عارفين إزاي هنسمع صوتك تاني ولا لأ الدكاترة كان ما كانوش بيصدقوا ماما إنه إنه كان في أمل أو كده كانوا يقولوا لها مفيش أمل كانوا بيحسبوها مجنونة عشان لما كانت هي قاعدة بعد ما مشيوا بتقول قالت لي إنه ندى لو سمعاني حركي صباعك وكانت قاعدة لمدة خمس دقايق لحد ما بدأت أحرك صباعي فلما كانت بتقول لهم أنا شفتها بعيني بتحرك صباعها صباعها ما ما كانوش بيصدقوها أحاسيس الرجوع للحياة الطبيعية للأمور المعتادة لأول مرة فمرة من المرات كنت قاعدة في أوضتي وخليني أجرب بس أروح للناحية التانية من الأوضة وبدأت يعني أخدت خطوة خطوة أختي بدأت تصور وتعيط وكان إحساس إن مش عارفين نعيط ولا ولا نضحك ولا كان إحساس جميل قوي إحساس إن أنا أقدر إنه مهما حصل الواحد يكمل الحياة بتمشي ال... في امل وكنت وكنت مصممة إنه لازم أعدي الأو- لازم أعدي لازم أروح الناحية التانية و- و- وكنت يعني قبل ما أوصل آخر خطوة كنت بفكر إن أنا أسيب بس إحساس إن أنا عملت كده كان جميل أوي أوي أوي وبعدين أعتقد بعدها بشوية بدأت أنزل السلالم بس ماسكة ال- ال- الحيطة وال يعني بسندة نفسي وفاكرة بابا كان تحت ومش مصدق كان كان مبسوط قوي قوي قوي قاعد يدمع مستنيني على آخر السلالم وأنا نازلة
بعدين بإعادة التأهيل آه، بهيدي الفترة كان كانت فترة كتير غريبة مثلا بتذكر كنت أقعد بالصبح وطلع على إجري إجري اليسار كتير تأثرت ووركي كله انكسر وظهري مثل ما قلت من تحت من تحت انكسر وكتفتين الكتفتين كمان انكسروا كله راح بتذكر كنت أقعد بالصبح وطلع على إجري وأقول okay يلا اليوم رح نجتهد او اليوم بعرف انه حاسه حالك منك كتير مبسوطه فمعلش بنركز على الايدين مثلا كنت احكي معهم او اقول انه عشيه آه برافو اشتغلت منيح كنت احكي مع جسمي لان ما- ما بعرف ليش شيء كتير غريب بس ساعدني هيدا الشيء هيدي العلاقه
التغير الدائم يفرض لنا واقع جديد نحتاج نتعايش معاه نسخة جديدة مختلفة أو مقاربة رندا تحكي لنا هنا كيف التغير هذا ارتبط بمفهومها عن نفسها لما نفسها القديمة ما كان ممكن ترجع لها فضلت مثلا لما رجعت بيتنا آه، كان ممكن ابقى نايمه على السرير واصحى الصبح عادي جدا وانسى وانزل اقف على رجلي فاكتشف ان انا برجل واحده وده كان بالنسبه لي حاجه عجيبه جدا وبرده كانت زي صدمه كده في الاول ان لا انا لازم اتعود ان انا لما هنزل من على السرير هنزل على رجل واحده يا اما هسند على حاجه تانية يا اما هقعد على كرسي يا اما اخد وقتي عبال ما ما افكر ان انا اتحرك من مكاني يعني كان في في حاجات كده اول مره كنت باخد م- بالي منها اصلا ان هي موجوده في المجتمع زي ايه ان انت مثلا آه، سواق تاكسي تركبي معاه فيرضاش ياخد منك فلوس فيقول لك لا انا عاوز حسنه من ربنا في رمضان بالذات دي ممكن لحد وقت قريب كانت بتحصل أنا الاول كنت بستغرب جدا وبقول له ليه انت مش عاوز تاخد فلوس فيقول لي لا انا عاوز اخد فيكي ثواب فكنت مثلا ممكن اتخانق الاول و- وارمي له الفلوس وامشي بس هو شايفك ان انت حد عاجز وما اكيد ما بتشتغليش وما عندكيش فلوس ويا حرام هتركبي تاكسي فهو بيتعامل معاكي من المنطلق ده بعد حدوث أمر جوهري يغير حياة الشخص أكيد نتوقع تغير نظرته تجاه المستقبل ورؤيته واختلاف الاهتمامات وتحولها لكن مو بالشكل اللي ممكن نتخيله
بصي انا مش عارفه لو ما كانتش الحادثه دي حصلت كان ممكن يحصل ايه في حياتي يعني مش قادره احسم ده قوي بس بقول ان هي ادتني حاجات كتيره جميله يعني زي ما كانت صاحبتي الدكتوره ناديه بتقول اني شوفي الجانب الايجابي من كل كارثه انا دلوقتي بقيت قادره افهم معنى الجمله اللي اتقالت لي من 15 سنه دي آه، ما كنتش شايفاها قبل كده يعني ما كنتش شايفاها وقتها بشكل كويس او قادره افهمها وكنت بقول ايه الكلام الرومانسي ده بس دلوقتي بقيت قادره ان انا اشوف ده اني آه، معرفش ما اظنش ان انا لو كنت بنت عاديه قاعده ال- كنت ب- في وقتها لسه عايشه في بيت اهلي ومستنيه العريس او مستنيه الوظيفه ان كان ممكن الحاجات تتغير بالشكل ده فاهماني يعني ما كانش هيبقى فيه التطور ده في في شخصيتي او في في حياتي آم، انا كمان بقيت شايفه الناس بشكل مختلف كمان يعني لما بشوف حد عنده إعاقة ما ما بشوفش إن ده عجز ما بشوفش إن ده ممكن يقلل من قدراته سواء حتى البدنية وال- والجسمانية علاقتي مع جسدي بعد الحادث تغيرت تغيرت كيف إنه هلأ بقدر جسدي أكتر وبقدر نفسي أكتر وبعتمد عليها كتير بنفس الوقت أهم شي اللي صار فيي إنه حسيت آه، قدرت بلش أفصل آم، شعوري تجاه حالي وتجاه نفسي وتجاه قيمتي من شعوري تجاه جسمي وتجاه قيمة جسمي وتجاه وجهة نظري صوب جسمي فالعلاقة غريبة شوي لأن بعتمد على جسمي أكتر بقدر جسمي أكتر بنفس الوقت بعرف إنه هيدا منه كل شيء و... وقدرت صير أعرف قيمتي كإنسانة آه، بشكل إنه ما يكون مربوط ب... بقيمة جسمي فهيدا كان تغيير كبير بوجهة نظري انه ممكن اعمل اشياء من قبل يمكن تحسها بايخة انه اه ما لازم اعمل الارت لان هيدا الشيء بايخ بعدين بتحسي لا ليش بس حسيت اوكي ما بعد اللي صار هيدا الشيء مهم والمهم انه ما تعملي شيء بيأثر بشكل سلبي على الناس اللي حواليك بس ممكن تعملي شيء يمكن تفكري شوي بايخ او ما ي- ما يأثر ما يكون عنده هالتأثير الكبير
لو أقول لندى إيه دلوقتي كنت أقول لها اسمعي كلام ستو أو أو تفائلي خير عشان حتى ما كنتش قادرة أتفائل خير أنا هي كانت كانت واثقة قوي إن أنا هطلع من كل ده مع إني كنت شايفة إنها هي خايفة أو زعلانة أو أم، إنه إنه يعني هقول لندى إنه مهما كان الوضع دايما بيتغير دايما بيتغير
هاي الحلقة من جسدي من إعداد شهد التخيم وشاركتها في الإعداد هبة عفيفي التصميم الصوتي والتأليف الموسيقي لمصمم الصوت محمد خرزات وشكر كبير لكل طاقم الفريق للدعم التحريري دينا بلوط هبة فيشر نادين شاكر هبة عفيفي وأنا شهد بني عودة برنامج جسدي من إنتاج شبكة Kerning Cultures طلب صغير لكل مستمعينا إذا حبيتوا الحلقة شاركونا تقييمكم واتركوا لنا رأيكم التقييم والرأي بيسهل كتير إنه الناس تلاقينا على منصات بودكاست أكتر وإذا حبيتوا الحلقة شاركوها مع الأصحاب خصوصا اللي لسه ما اكتشفوا عالم البودكاست احكوا لهم عن عالم التدوين الصوتي وعن القصص المتنوعة وعن المحتوى اللي ممكن يلاقوه في هاي المنصات شكرا للاستماع وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج جسدي